للمزايا يا اهل المزايا معايا دور خدوا بالكم مثبوت روايه حادث مشهور خدوا بالكم ثبتوا روايه على المقدر والمقدور خدوا بالكم يا اهل المزايا معايا دور خدوا بالكم مثبت رواية حديث مشهور خدوا بالكم ثبتوا رواية على المقدور خدوا بالكم ألفتها وقلتها بأصول ويايا كلام مسلسل غرام لقبول ويايا واد انتوا قاعدين يا مستمعين ويايا اصل الروايه تزكي العقل خدوا بالكم الاصل اتنين يا اهل المعرفه اخوان من اغنياء الصعيد كانوا سواء اخوان اتفرقوا بعد ابوهم لم بقوا اخوان حصل خلاف بينهم عشان المراس وظروفهم اللي يشوفهم يقول دول غرب مش اخوات دخلة الناس هدوا شرهم حقه وقالوا واجب نلم الشمل على حقه ما أمكنش منهم يلموا شملهم حقه لما رسم على السبب لقوا الأخ الكبير جاحد في التركة طمعان عاوز يحرم أخوه جاحد استأثروا في الكلام مع بعضهم جاحد وكل واحد من الطرفين خد حقه اسم الكبير الهريدي والصغير عمران اسم الكبير الهريدي والصغير عمران من صغره صالح وبيته للصلاح عمران صايم مصلي وبيته بالنعم عمران جعل العبادة وصلاة النبي زادوا جعل العبادة وصلاة النبي زادوا راضي ومرضي وماله ربنا زاد والمولى زاد وبيته بالنعيم عمران لأنه مسعد ومن حين الصغر مسعود وده من ضميره ربه أيده مسعود حفظوا من العيب ولا يوم للحرام مسعوا مراته وضعت فهذا العام وأكيدا بطني واحدة جابت له اتنين وأكيدة عمران فرح وانشرح بالخلفة وأكيدة سمى البنية وجيدة والغلام مسعود طب اسمع بقى وشوف يوم السبوع قالوا ايه عالطبلة والكف يا ما غنت الوف قالوا ايه بمغنى بلدي عجب زاد الطرب قالوا ايه الكل بيقول يا عمران متين مبروك من ايدي الليلة حلوة وفيها الشمع من ايدي روى ابن طه اللي قال الفن من ايدي عاوزين نشوف الهريد من الطمع قالوا ايه لان هو الكبير وعمل عمل ناقص كان يقعد مع الناس ويتكلم كلام ناقص خلى حبال الرباية والوداد ناقص القرش غره ونسي أهله بكتر المال فكر لأن الأراضي راح تنفعه والمال لكن ده المثل قال على الطماع كومو ناقص قام عاد الطمع بالندم قام على المتع باعه سكن وأطيان وقصر الزمان باعوا حتى المواشي ومراحي الغنم باعوا وصرف فلوسه على التهليس ومساخ آخر المواخر فضل عنده الجمال باعه يوم الهريدي قاعد يتأسف على ماله ويقول أنا الكبير وأخويا الصغير رافع على ماله بالخلفة فرحان جاله بنت وولد صيته بالخلف فرحان جاله بنت وولد صيته لازم اروح واموته وتاوي رمته وصيته وبعد موته حكون واصي على ماله راح له في يوم سبت راح له في يوم سبت وأداني العشاء ساكت خد بندقية وفيها عيار ساكت ماشي في دقيقة وأبواب الفرج ساكت وقف على البعد خد عنه النشان بيقين وعمران قاعد ما يعرفش النصيب بيقين قدام باب الدار شوف ايه اللي جرى بيقين ضربوه في جنبه اليمين طب الجدع ساكت ساعة ما طلع العيار والنار قدامه كانت خلايق من الحوار قدامه الكل هاجوا من اللي صار قدامه وهو للعناد شارع يا ترى غريب ولا من تاني شارع سحبوا السلاح وجريوا الكل في الشارع جروا في الشوارع ما يلقوش حد قدامهم مرات امه وقته يمه ساعد ضربوه ويقولوا مسكين العزيز ابن الاصول ضربوه ده كان غالي ده كان غالي ايوه يا ولدي ده كان غالي ده كان غالي ده كان غالي ده كان غالي ومالي بالصلاح ضربوه قالت يا عمران كان الظرف ده خيب ولا كانش صابك ونظر المفتري خيب شاطر وبهلول ولا مقالم عليك خيب يا نسل طيب واولاد الحرام ضربوه جاي الهريدي وجملة ناس ورا منه شائق هدومه ولسبك الدور ورا منه واللي يشوفه يقول العقل طار منه يقول مين اللي ضرب اخويا وهو قاعد امام ضرب الدم غالي واخويا الشقيق ضرب ما يموتش طار وانا موجود ورا منه جاي الهريدي وجملة ناس وراه من شائق هدومه لسبك الدور وراه من واللي يشوفه يقول العقل طار منه ويقول مين اللي ضربه وهو قاعد امام ضرب الدم غالي واخويا الشقيق داره وما يموتش طاره وانا موجود ورا منه طب البوليس والنيابة يثبتوا الحادث وحضر وكيل النيابة يقدر الحادث وقال دي ضربة راجل كبير ما هو الصغير حادث يا اصحاب الدم غرض اهتم بغريمكم قولوا لي مين غريمكم لاجل نسبة الحادث قالوا له مناش غريم ولا طر قديم يظهر ولا لوش أعادي أبو الرأي السليم يظهر ده كان أول ولد في البلد نديم يظهر وكيل النيابة اندهش منهم وقال ياهو شيلوا القتل وادفنوا بكرة الغريم يظهر فكر في باله الهريد ان الرأي راح يمشي وكلامه في التركة على أم العيال يمشي لكن ده اللي سابق في علم الغيب راح يمشي ما هوش بإيد الهريد اللي افترى بحقيقة عمل عمل دون ما يرضيش رب ربنا بحقيق يقتل أخوه الشقيق وفي مشهده يمشي بعد الجنازة في الشرح للواصي والمجلس الحسب حدد وقت للواصي وقف الهريدي يقول انا اللي اكون واصي حضروا المشايخ والعمدة بقوا ياما قالوا ما فيش غير ام اليتامى اللي يبقى على العيال واصي زعل الهريدي وقام منطور لم صحت عما يترجم وعما يقول لم صحت قاتلت اخويا ولكن العملة لم صحت لازم اكدها وقت لابنها منها مسعود ضناها راح يحرق الفؤاد منها المية مية يروح الملك ده منها قال الكلام وهو متجه ماشي وراح الاتنين معاه في طرق الضلال ماشي قال لهم تقتلوا ولد قالوا له السؤال ماشي قام رد عثمان وقال يا سلام إلا دي من شام حصل ايه جرى لها ايه ولا يلا يا منصور نتم الدور الليلادي ونروح الليلادي واللي يعمله ربنا ماشي قام راحوا بالليل وخط السير راح منها وطبوا عالدار كشعلة نار راح منها فزعوها منهم ساعتها العقل راح منها وخصوصي لما لقيت معهم سلاح محدود وملتمين وجههم لجل الفعال محدود بتبص بالعين وهب برج الجنان محدود ما لقتش مسعود نايم موجود ريح منها قال الضنايا ونور العين من شاله ابني ماله الذنب راح يقتل ولسه صغر سايقة عليكم النبي المختار وجاليكم ساعتها عثمان حضر عنده الإيمان طيب وقال يا شامة معاكي راح نصنع الطيب ابنك بلاش نقتله حناخده سليم طيب لاجل اتفاقنا وتأكيد الكلام هو هنجيب له صندوق لتأكيد الكلام هو وفي البحر نرميه ويجد المسير هو يمكن يصونه الإله ويقابله بالطيب وشاور لمنصور على صندوق راح جابه وفضل هدوم اللي فيه بإيديه راح جابه فرش له فرشة يتم الفعل راح جابه وشامة تبكي تجد النوح محروقة وخدودها الاتنين بت دمع العين محروقة بتبص وتقول لهم من كبدي محروقة بس المروقة أجيب له عقد وحجاب ورقة ميلاده جابتها وقتها وياه وعملتها له حجاب وربطت عقدها وياه وعملتها له حجاب وربطت عقدها وياه ولبسته العقد ودارته من رجال وياه عمالة تبكي تصب العين محروقة عمالة تبكي وهم واقفين حواليها ومدت ايديها وحطت ميت جنيه وياه صارت تبوس وتودع يا ولد صارت تودع ابنها اللي هياخده منها صارت تبوسه من الخدين يا ولدي وتقول له يا هلطرة رايح على فين يا ولدي وانت لسه سنك سنة وشهرين يا ولدي يا ريتني ما كنت جبتك ولا رضعتك يا حبة العين ومن هدين رضعتك يا هلطرة مين هتبقى تكون مرضعتك انا وضعتك حذر الرحمن يا ولدي أنا وضعتك حذر الرحمن يا ولدي صارت تبوس وهي في وجد تتلاجأ والدمع على العين على الخدين يتلاجأ وتقول حيرموك في بحر غويت له لاجة هيهات يا مسعود لانك لم تعود عمرك انا كان غرضي تكون عوض الجدود عمرك سألت رب البرايا ان يطول عمرك وان طال عمرك مسير الحي يتلاجى خدوا ابنها منها المجرمين الاتنين في ليلة ظلمة وكان صباح نهار الاتنين وشامة تبكي تقول يا نار الاتنين وراحت لظابط المباحث قالت له سرعة يا سيدي ماليش غريم في البلد او ضد يا سيدي غير سلف الهريدي هو اللي قتل الاتنين قامت رجال المباحث والبوليس حالا قامت رجال المباحث والبوليس حالا وحضر وكيل النيابة والوكيل حالا بعت وجابوا الهريدي في حديد حالا العمدة والشيخ حضروا شهود ثابتين وقالوا الهريدي مجرم وحوادثه في البلد ثابتين لبس الجريمتين وقاموا جلسته حاله وقف في يوم جلسته من دهشته شغال القاضي ياخد كلامه والقلم شغال عرف لان هو اللي فاعل لدي شغال وقام الهريدي جزاؤه عندنا الاهانه خد خمسة وعشرين سنة شق مع الأشغال وشامة تبكي وشامة تبكي وشامة تبكي عيونها من البكا ورموه وتقول هريدي جدا وشنقته ورموه يا اللي انتوا قاعدين ومستمعين لكلامي قدر معاني الغرام يزيدك فهم وعلامي ويرجع كلامي للغلام اللي انسرق ورموه نايم على فرشته لا اهانه ولا عياط ورموه في البحر لا هيصه ولا عياط شوف صنع الإله الواحد الستار أمر ملوك المياه تمشي وراه ستار حرسا من الرب الودود حرسا من الرب الودود ستار عالمية أوصار من بلده إلى العيار شوف الظروف السعيدة للغلام راسي وشوف شؤون المهيمن يا كلام راسي وخلي بالكم معايا ده السؤال راسي راجل أساسه من العياط متولي كان شيخ طريقة واسمه الحج متولي نازل يصلي لقاه جنب الحجر راسي نازل يصلي لقاه جنب الحجر راسي نادل المصلى بيتسلى باسم الله وصل إلى المي وبيسمي باسم الله لما بقى بجوار الصندوق أم شافه سمع أنيم طفل لسه صغار أم شافه بإيده كشف غطى الصندوق أم شافه ساعة ما شافه عليه سمى باسم الله وحق نظر الغلام لقى وش الغلام يضحك وحق نظر الغلام لقى وش الغلام يضحك نايم على فرشته زي القمر يضحك الحج من دهشته وقف كتير يضحك خلاه جنبه وقضى الفرض مقداره بعد ما صلى شال الصندوق مقداره وصل لداره وهو في احسن سروره يضحك يضحك وقال يا حاجة أمينة قال لمراته يا حاجة أمينة ده الفرج جنة بشرى عظيمة وخير من ربنا جنة بعد عشرين سنة ما شفنا الضنا جنة بص يا حاجة وشوف ايه ويايا ده انا معايا غلام زي البدر ويايا قالت ده صبري قالت ده صبري قالت ده صبري قالت ده صبري وصح الصبر ويايا رب البرايا ضمن للصابرين جنه رب البرايا ضمن للصابرين جن قالت له يا حج حلفتك يمين بالزيت سم الولد صبري انا سايقه عليك الزيت لانه مصبح وصباحه علينا زين وشالته في حجرها من الفرح لبنها رفعت ايديها لرب العرش لبنها فافتح عيون صدرها في الحال ولبنها جري لبنها وصار يرضع من البزة على فكرة قلنا سمي صبري وحظه زاد سنتين تلاتة أربعة يلعب وحظه زاد سابع سنة في الهنا جاتله وحظه زاد لما ودوه المدرسة علشان يتعلم بقى سنة وينجح ياخد شهادات يتعلم سلام وسلم على ظروفه وحظه زاد اسمع يا ولد الحلم والعلم دول فنيار صاحبهم مزاج لصبري يقضي الليل صاحبه وأغنياء البلد الكل صاحبه لما صاحب أهل البلد في يوم يا ولد قاعد وقال لهم واجب أبعت جواب لأبويا وأمي يعملوا الواجب انا اريد الزواج قالوا الزواج واجب قام رد واحد من القاعدين جربتنا وقال له يا صبري تعالى العصر جربتنا انا عندي لك عروسه من الحلوين جربتنا اوعى تكذب كلام يا امير وجمال البنت تسمى وجيدة وأمها شامة دليل بكمال وأبقى لها خال وأم البنت جاربتنا أبوها ميت بقاله سنين شقيان ابوها ميت بقاله سنين شقيامة اسمها وجيدة واسم امها شام صبر سمع الكلام انضم وياهم وقال يا جماعة انا ليا اهلي بقشور وياهم وقام على التلفون سرعة ورسوله فهم ابوه الحج متولي عالدور ورسوله تاني يوم راحوا له خدوا من الشبكة وياهم على الأصل ضوء وصلوا لحد البلد شافوا ابنهم غنوا وحضروا مأذون البلد وكتبوا الكتاب وأهل البلد غنوا وبعد كتب الكتاب صبري التفت يا أمير وقال خال هيكون امتى الفرح يا أمير قال له ربع يوم العيد يتم لك الفرح يا أمير رابع يوم العيد أتى على خير ملاك وأهل وجيدة قاموا بالفرح ملاك جابوا لها أوتومبيل مكسب الحرير ساعي وللمداعي 11 عربة ملاك ولما وصلوا من العصر أصحاب العصر قابلوهم على الزراعية رجال ألوفات قابلوهم والنور بلا تريك خلاف مزازيك قابلوهم جاهي العشاء والعشاء انفض يا اخويا والقعدة حلت وراقي الجو يا اخويا يا سائل علي عدد لوقات يا اخويا حيل التجالي بضرب الناي يا ساتر ودخل العريس لأخذ العرض يا ساتر دم العصب حن عقله مجن يا ساتر وتاه ثوابه عن المخاليق معرفها وزغد وجيدة بشدة غيظ معرفها كأنه متربي معاها بطول العمر وعارفها أول ما شافها نده يا رب يا ساتر وكسر مراية الدولاب والعقل غاب هاته ودخلوا الرجال يشوفوا ايه الخبر هاته وقالت الحاجة أمينة ده ما هو السحر وجوابه عندك حجابه وعقده من الدولاب هاته شاما شافت ابنها أم عقلها نور شاما شافت عقدها أم عقلها نور وعرفت لأنه ابنها ده أنا كبدها نور وزغرطت في الفرح قام الفرح نور فتحوا الحجاب التقوه ورقة ميلاد بصحيح فيها اسم مسعود وقتل الشهود بصحيح والأب عمران وجده العتربي بصحيح قال ده ولدك ده الكلام بصحيح والحمد لله اتجمع الشمل تاني مع أحباب إخوات وشافوا بعضهم بأمان واللي يحب الدليل يلقى النور من عندي ادي نهاية الكلام قضوا في خير وسلام بقوم عندي